بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
الحياء انك تبقى شايف انك واقف بين ايدين ربنا استحي استحي السبب الثالث مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك انت ربنا أنعم عليك نعمة ولا مفيش ولا نعمة كنت لسه بقول له يا ابني لو بوست ايدك وشي وظهر ورجلك كمان ما شكرت نعمة الله مش هو ده الشكر وإنما الشكر بدايته إنك تعرف نعم ربنا عليك دي بداية الشكر تعرفها تعرفها كويس وتقدر قيمتها وبعدين تعترف له بيها وبعدين تستعملها في طاعته وبعدين تحمده عليها اسهل حاجة نطق اللسان اول حاجة في النعم انك انت تعترف بيها تعرفها بعضنا ما يعرفش نعم ربنا عليه ما يعرفش ايه هي النعم ما يعرفش نعم ربنا عليه قد ايه ولا يعرف قيمتها ولا يقدرها ولذلك قال نبي الله هود لقومه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فاذكروا ايه آلاء الله يعني ايه نعم الله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون اذكروا نعم الله ولذلك قال ربنا وأما بنعمة ربك فايه فحدث كنا دلوقتي في حفل زواج بين المغرب والعشاء يا رب ربنا يجوزكم على الصراط هي دي على الصراط فكنت بقول له ان الزواج نعمة وشكر النعمة واجب واذ تأذن ربكم لئن شكرتم ايه لأزيدنكم ولئن كفرتم يعني ايه لئن كفرتم لم تشكروني كفر النعمة يعني لم تشكروها ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فإيه فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فده اسمه كفر النعمة عدم شكرها قال ابن القيم أن من أنعم الله عليه بنعمة فلم يشكرها عذبه الله بذات النعمة نفس النعمة ربنا يعذبك بيها فلربنا يديله زوجة صالحة ولا يشكر الله عليها ربنا يعذبه به بنفس الزوجة بيها هيعذبه بيها بنفس الزوجة اللي ربنا اداله عربية ولم يشكر نعمة الله ربنا يعذبه بنفس العربية ربنا اداله فلوس ولم يشكرها ربنا يعذبه بفلوسه ربنا اداله ولاده ولم يشكرهم ربنا يعذبه بولاده وهكذا كل النعم ما لم يشكر منها كان عذابا اللهم إنا نعوذ بك من العذاب ارزقنا شكر النعم قلت له وشكر النعمة يقوم على ثلاثة أركان الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا واستعمالها في طاعة المنعم ان من جوه قلبه يعترف ان دي ايه دي نعمة الاعتراف بها باطنا ان من جوه قلبه معترف ان دي نعمة من نعم ربنا عليه فلما يقول الحمد لله بيقول الحمد لله منين من قلبه معترف من جوه ان مش هو اللي نقاها وهو اللي خطبها دي نعمة من نعم ربنا عليه ان مش بجهده وبحركه وبعقله وبمهارته هو اللي جاب الفلوس دي ايه دي نعمة مش عشان هو صحته كويسة اصلا انا محافظ على نفسي لا دي ايه دي نعمة في ناس محافظة اكتر منك وكانوا بيغسلوا الصابونة بصابونة وبرضه اتسرطنوا وماتوا مش دي القضية انك محافظ على نفسك دي ايه دي نعمة من نعم ربنا عليك هكذا اعترف انها نعمة لا تستحقها الاعتراف بها باطنا اتنين التحدث بها ظاهرا واما بنعمة ربك فايه تحدث من التحدث بها ظاهرا ان يرى اثرها عليك رجل جه للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اهوج يلبس ملابس مهوشة قال هل عندك مال قال نعم قال من أي المال قال من كل صنوف المال قال فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على على عبده لما ربنا اداك فلوس البس كويس وكل كويس واركب كويس يبان عليك كنت لسه بقول للواد العريس الواد ناصر ربنا يهديه يقولوا امين ويهديكم وانا والمسلمين والمسلمات اه تقول له يا ابني معاك فلوس اصرف اعمل شقه كويسه وهات لها غسالة full automatic اه ليه لا ادام معاك لكن لو ما معاكش تبقى ايه محذوف ما بقولكش ضيع دينك واشتغل ليل ونهار وهات بالتقسيط لا لا بالراحة وعلى مهلك وقدام وربنا يفرجها ولو ما فرجهاش تفرج في الجنة يا رب ارزقنا الجنة يا رب لكن معاك بين يعني افرش موكيت اه افرش موكيت واجيب نجف اه هات نجف واجيب بلا كار ادام معاك فلوس هات ليه لا ادام حلال ادام ايه ولا يشغلك ذلك عن الله لكن لو ما معكش اشتغل شغلانه تانية عشان اجيب لا ما اشتغلش هي من 8 ل 2 اقصاها صلاة العصر وروح اتغدى ريح شوية تقوم المغرب تطلب العلم تصلي العشاء ساعة بعد العشاء تنام تقوم الليل قبل الفجر بساعة تصلي الفجر وتخرج تروح شغلك هو ده نظام المسلمين اللي عايزين الجنة نجيبها منين دي الشغلانة دي يا عم الشيخ بتاع الساعة 2 دي لا دي كتير بس مرتبها 80 90 جنيه 100 جنيه 120 جنيه اعمل بيهم دول ايه يا عم الشيخ كل بيهم عيش حاف وميه يكفوا في الحاله دي ولا يكفوش يكفوا يمشوا مشي حالك بقى جوع قليل وعري قليل وذل قليل ثم جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة التحدث بها بالنعمة بيقول له ايه اخبار الجواز في المسجد ده سمعتوا الكلمتين دول قبل كده زمان تك واحد بيقول ايه بيقول اهو الجواز ده ما فيهش غير شهر العسل وبعد كده اهو زي برميل زفت وعلى وشه شويه عسل فواحد قال له يا ده انا الظاهر فتحت البرميل بالمقلوب ما لقاش حتى العسل وانما اوذي هؤلاء من انهم لم يشكروا نعمه الله ولو شكروا نعمة الله لسخر الله لهم الزوجات اللهم أصلح زوجات المسلمين يا رب الشاهد يا شباب أحبتي في الله أنك ينبغي أن تشكر نعمة الله بالاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا ثالثا استعمال النعمة في طاعة المنعم تستعمل النعمة بقى في طاعة الله عز وجل فمراعاة نعمه عليك يعني لما تيجي تعصي ربنا تراودك نفسك على معصية قول لنفسك عيب بقى يديك عينين ويحرم الشيخ فلان من البصر والاخر تبص بيهم للنساء مراعاة نعمه عليك واحسانه اليك لما تيجي تنطق بكلمة معصية تقول لنفسك عيب ده فلان نام ام اخرس حصل كده جات له بالليل وهو نايم جلطة قام لا بيشوف ولا بيتكلم اه كده يا رب اشفيه واشفي مرضى المسلمين يا رب اكشف البلاء عن المبتلين من المسلمين اه اقول وانا ربنا اداني لسان اقوم احاربه بيه لما تلاقي نفسك رايح مشوار معصية قول لي رجلك شش. ده فلان وقع تحت القطر قطع رجلين اتنين قطر الزقازيق اول امبارح كنا بنديله دم لسه اول امبارح يا ربي عوضه خيرا مما اخذت منه ايمانا يجده في قلبه ورضا بقضائك وقدرك اه ساعتها اقول لا يا رجلي احسن يقطعك ده هو يديني رجلين وانا امشي بيهم للحرام قول لنفسك ده فلان جاله سرطان في ركبته قطعوا له رجله فبلاش امشي للحرام اصبر عن المعصية بمراعاة نعمه عليك وايه واحسانه اليك السبب الرابع خوف الله وخشية عقابه اذا كنت ما بتتكسفش وما بتأسركش النعم لا خاف بقى فالعبد يكرع بالعصا اللي ما يجيش بالراحة اه بالعصاية بالقلم على قفاه اه على قفاه عشان ضرب على الوش حرام خاف خاف عقوبة الله وهذا انما يثبت بتصديق الوعد والوعيد والايمان بالكتاب والسنه هذا السبب الخوف يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما لذا قال ربنا انما يخشى الله من عباده العلماء قال بعض السلف كفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا تخاف تخاف من عقوبة ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يعاقبك شفت فلان كان بيشرب سجاير اصيب بسرطان في الفك بدأوا يشيلوا له الفك بقى وشه نص وجه روح معهد الاورام وانت تتفرج وتشوف اه فلان كان بيزني عمل حادثة اضطروا الى بتر العضو الذكري منه فلان كان بيشرب خمره لا ده اللي كان بيشم دلوقتي مجنون في مستشفى المجانين كل دي ايه عقوبات عقوبات فلان كان بياكل ربا جاله سرطان في المعدة والاثنى عشر فلان وفلان وفلان عقوبات اصله شايفك ولا لا قادر قاهر وهو القاهر فوق عباده خاف منه قال ابن الجوزي في صيد القاطر سبحانه يمهل كأنه يهمل يمهل كأنه يهمل فإذا لم ترعوي العقول أخذ أخذ أخذ جبار فترى على كل غلطة تبعه وقد يضرب الظالم بالحجر الدامخ فيؤخذ بغتة نسأل الله السلامة والعافية إياك أن تغتر بستر الله عليك اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا اوعى تغتر ان ربنا لحد دلوقتي سترك لحد دلوقتي معافيك لحد دلوقتي بيديك خاف عقوبته بقى وبطشه فان بطش ربك لشديد السبب الخامس المحبة حب الله وهي من اقوى الاسباب في الصبر عن مخالفته ومعصيته فإن المحب لمن يحبه يطيعه آه حبه حب يخليك ما تعصيش يا رب ارزقنا الجنة يا رب يا رب ارزقنا الجنة يا رب يا رب ارزقنا الجنة يا رب اللهم ارحم ضعفنا اللهم قوي في رضاك ضعفنا اللهم إنا ضعفاء فعلى طاعتك قونا السبب الخامس محبة الله أقوى الأسباب للصبر عن المعصية المحبة وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى وإنما تصدر المعصية من ضعف المحبة وسلطانها آه لو تحبه قال بعض السلف ما لك والمحبة وأنت أسير الحبة أنت مشدود بقماط الهوى إلى ظئر الطعام والقوم ما أعاروها الطرف واضح ولا ترجم ده انتوا حتى ما بتفهموش عربي ربنا يسترنا واياكم صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم بيقول له واحد بيقول انا بحب ربنا بيقول له ده كلام ابن الجوزي ما لك انت والمحبة وانت اسير الحبة يا ابني انت بتجري ورا الجنيه حب مين بقى حب ايه ما تح... والله انا بحبكم في الله اه ما احنا كنا في الهوى سوا ربنا يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين ما دي من رواسب الجاهلية اه قلت لكم زمان كنا قاعدين مع الشيخ جميل غازي عليه رحمات الله الشيخ جميل غازي في الكعبة وسمعنا واحنا في الكعبة صوت صباح داخل علينا بتغني اه فهو قال كده والله كده بالحرف قال يعني صباح قدرت تدخل صوتها للحرم قدرنا ندخل صوتنا لبيتها قدرت تدخل صوتها لبيت ربنا قدرنا ندخل صوتنا لبيتها هي دي القضية النهاردة ان الكلام ده بضطر انا وانت لسماعه في الشوارع وفي بيوت الناس في العربيات ووسائل المواصلات وإشارات المرور ربنا يتوب على عصاة المسلمين يا رب اللهم طهر شوارع المسلمين وطهر بيوت المسلمين من الذنوب والمعاصي الشاهد بيقول له ما لك والمحبة وأنت أسير الحبة يا ابني بتتكلم عن حب ربنا انت انت مالك انت ومال الحب وانت بتجري ورا الجنيه والخمسين قرش بيبيعوك ويشتروك تحب مين انت مشدود بقماط الهوى القماط اللفة الايه اللفة بتاع الطفل المولود اه انت لسه في اللفة بتجري ورا الدنيا والقوم ما اعاروها الطرف والصحابة ما بصلهاش كده بطرف عينيهم ولا عبروها في الجزمة هي ايه الدنيا الدنيا ابو الدرداء بيقول اسلمت وكنت تاجرا فاردت ان تجتمع لي العبادة والتجارة فلم تجتمع فتركت التجارة واقبلت على العبادة تقدر تعملها طيب انا هصبر عليك صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم يا صبري عليك يا صبري اه هكذا القوم ابو ذر كان بيته فيش حاجة دخل عليه رجل فقال اين المتاع يا ابا ذر فين يا ابني الغسالة الاوتوماتيك اللي قلت لك عليها والنجف والموكيت اين المتاع يا ابا ذر قال يا بني ان لنا بيتا خيرا من هذا ننقل اليه صالح متاعنا قال له يا ابني اصل انا ليا بيت هناك في الجنة كل ما يجتمع عني انتريه حلو كده او ايه ابعثه هناك هنحط في البيت القديم ليه ان لنا بيتا خيرا من هذا نرسل اليه صالح متاعنا قال يا ابا ذر انك تحتاج الى متاع ما دمت ها هنا ادم عايش لازم ايه لابد من متاع فقال ان صاحب البيت لا يدعنا قال له ما هو ربنا مش هيسيبنا هنموت ونسيبه آه دي ناس بتفهم ما أعاروها الطرف دنيا إيه النبي محمد نصلي عليه سيد الكل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال مالي وللدنيا عرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها فاختار ما عند الله نزل إليه ملك يخيره بين ملكا نبيا أو عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا كان دعاؤه ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا اللهم اجعل رزق آل محمد ايه قوتا القوت اللي هو يدوب على قد الأكل يلي بتجري ورا الدنيا والاخر تقول بحبه بتحبه انت بتحب نفسك يا ابني ما تكذبش الكذب حرام نعم المحبة المحبة ان يحملك الحب على الصبر عن المعاصي لما تلاقي نفسك جاي تعصي معصية كده تقول لا ده حبيبي شايفني وعيبا مخونه وهو اه وهو شايفني ده انت يا ابني لو مراتك شافتك بتكلم واحدة الباتة تقيل فما بالك ان الله الغيور يراك يا ابني ده انت بتدار من اهل الحته وناس ان ربنا شايفك في كل حتة يا ابني انت لو بتحبه تكره مخالفته ما تقدرش ما يطوعكش قلبك ولا جوارحك نعم محبة الله مع الإجلال المحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه فالمحبة رقيب آه لما تكون بتحب حد واداك حاجة تقوم تعتز بالحاجة اللي اداها لك حبيبك دي قوي صح هو مش شايفك حبيبك ايه مش شيء ولا معاك ولا هيعرف انت عملت في الحاجة دي ايه لكن انت محتفظ بيها وقاعد كل شوية ايه تبص عليها وتطلعها بتحبها ايمانك يا ابني هبة من الله فحافظ على ايمانك لانه من حبيبك اللي بتحبه فما تأذيش نفسك بانك تضيع هدية حبيبك نعم ولكن المحبة المجردة لا تحمل على ترك المعاصي فلا بد ان تقترن المحبة بالاجلال والتعظيم الصوفية يا جماعة بيقولوا عن الحب ده العشق الايه آه العشق الالهي شهيدة العشق الالهي مش كده اه بيخلوا ربنا الراجل يخلي ربنا كأنه واحدة بيحبها والمرأة تخلي ربنا كأنه واحد بتحبه ويكلمه مع ربنا بقلة ادب عشان كده ما بيتورعوش عن المعاصي تروح تشوفهم في الموالد مولد مولد وصاحبه ميت فلذلك لا يتورعون عن المعاصي لأنه حب بغير إجلال وتعظيم أما الموحد أهل السنة اللهم اجعلنا منهم فإن حبنا لله يقترن بالإجلال وليه والتعظيم تبقى مؤدب يا ابني ده حرف غلط تطرد من رحمة الله اه لازم تحاسب قوي شوف مدح النبي محمد مطلع عليه صلى الله عليه وسلم مدح بايه ما زاغ البصر وما طغى عينيه لم تتجاوز الحد وقفت عند الحدود اللي ربنا رسمها له رغم ان كان فين قاب قوسين او ادنى شاف بس عينيه لم تتجاوز الحد المسموح به فكذلك هذا هو الاجلال والتعظيم فاذا رايت محبه في قلبك لربك لا تحملك على ترك المعصية فاعلم أن هذه المحبة خلو من الإجلال والتعظيم فما عمر القلب بشيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يبقى لما تيجي تعصي ربنا قول لنفسك يا ابن عيب ده احنا بن ايه ده احنا بنحب ربنا ده احنا ايه اه بتحبه فعيب لما تحبه تخونه عيب انك تحبه وتعصاه فتصبر حتى تلقى حبيبك ويعطيك ما تريد وزيادة وزيادة إذا تركت من أجله السبب السادس شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها شرف النفس وذكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها كنت في خطبة الجمعة اللي فاتت بقول لو فتح باب الجنة دلوقتي يا رب افتح لنا أبواب الجنة يا رب اللهم افتح لدعائنا الليلة أبواب الإجابة اللهم واكتب لنا الجنة اللهم وعافنا من الذنوب والمعاصي بقول لهم لو اتفتح دلوقتي باب الجنة ادخله والجنة الف درجة من درجة واحد لدرجة الف يا ترى تكون في اي درجة ولا هتقول لي يا عم ده انا الظاهر هبقى الناحية التانية يا رب ارزقنا الجنة يا رب ولا هتقول يا عم الشيخ درجة ايه اي حاجة وخلاص بس ندخل لا ليه ده الرسول بيقول اذا سألت ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى ليه ما تطلبش الفردوس ليه ما تبقاش في اعلى درجة من الجنة ليه ليه ليه ليه لا هي ده شرف النفس وايه وذكاؤها قال عمر بن عبد العزيز خلقت لي نفس تواقة تاقت الى الامارة كان نفسه يبقى امير كده يعني يبقى ايه امير فلما نلتها تاقت الى الخلافة عمر بن عبد العزيز قال لصاحبه لما نال الامارة بقى امير امير المدينة كان امير المدينة لما بقى امير قال له شوف لي ثوب يناسب الامارة راح اشترى له ثوب بخمس تلاف دينار قال هو خشن اريد ثوبا الين من هذا نفسه همته ايه عالية قوي نفسه يبقى امير فلما بقى امير قال فلما نلتها تاقت الى الخلافة قلت لا امارة ايه انا عايز ابقى خليفة المسلمين انا ابقى امير وفي واحد بيحكمني فيا لا لا لا لا الكلام ده ما ينفعش قال فلما نلتها بقى خليفة فلما نلتها تاقت الى الجنة خلافة ايه يا عم انا عايز ابقى مالك في الجنه لو دخلنا الجنة يا لو دخلنا الجنة يا سلام لو اشوفكم هناك يا رب اجمعنا في الجنة يا رب ونقعد بقى نقول درس اه مش دروس هناك بقى مفيش لا ساعتها مش هنرضى غير بالنبي صلى الله عليه وسلم يدينا بقى ساعتها عايزين نسمع النبي سند عالي بقى عشان بعد كده تقول ايه قال رسول الله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب ارزقنا الجنة يا رب يا سلام لو ندخل الجنة عمر بن عبد العزيز لما نال الخلافة قال لي لي لرجاء بن حيوة هو صاحبه اعد لي ثوبا يصلح للخلافة قال فجئته بثوب بخمسمائة درهم كان جاب له الإمارة بخمسة آلاف دينار للخلافة جابوا له ب 500 ايه درهم فقال ما أليانه يا بني لا أريد دنيا ابحث لي عن ثوب اخشن من هذا تاقت الى الجنة هو ده شرف النفس وذكاؤها لما راجل امرأة راودته عن نفسه قالت له اذني راودته امرأة عن نفسها فقال ان رجلا يبيع جنة عرضها السماوات والارض بفتر ما بين ساقيك وده مقاس الفتر المسافة من هنا لهنا اسمها فتر دي اسمها شبر ودي اسمها فتر بفتر ما بين ساقيك يبقى قصير النظر بالمساحة صح ولا لا هذه هي شرف النفس وذكاؤها مين يستاهل عشان ان انا اكذب عشانه مين يستاهل في الدنيا ان انا رايه واخسر ربنا مين يستاهل ايه يستاهل ان انا اشتريه عشان اسرق واجيبه واخسر الجنة طب ما انا لو عايزه ده اقول يا رب الجنة واموت ويوم ما اموت الاقيه عندي في القبر معايا موجود هدخل الجنة هي دي شرف النفس وايه وذكاؤها رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله هي دي شرف النفس وذكاؤها يا ولد يا جديد عايزك تبقى شريف النفس
احبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله